السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، بداية آه، أتقدم ونتقدم جميعا بخالص الدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني أسأل الله تعالى له تمام الشفاء والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ثم في زحام هذه الأيام وزحام هذه الأحداث نريد أن نأخذ قسطا من الراحة نريد أن نستريح نريد أن نهدأ في ليلة هي أهم الليالي في تاريخ مصر كيف نستقبل الأيام القادمة وخاصة أنه شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم هو أول يوم من أيام شهر رجب وغدا هو أول يوم أيضا من أيام حافلة وهامة في تاريخ مصر بل وتاريخ العالم الإسلامي بأسره كان لابد لنا من جلسة أو من ترويحة نرقق القلوب ونأخذ بعض العدة التي نستعد بها لشهر رمضان لذلك يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء ضيفين كريمين حبيبين إلى قلبي ويعلم الله عز وجل ذلك أولا الدكتور أحمد فريد أهلا وسهلا بحضرتك الله يبارك فيك يا أستاذ وكم أنا سعيد لوجودي مع حضرتك في الله هذا اليوم يسعدك إيه، جمعنا الله- وهذه الله الليلة يكرمك.
بالتحديد يعني الله يكرمك الله يكرمك يبارك فيك.
أيضا آه، أخي وحبيبي في الله عز وجل الذي يعني لأول مرة أشرف بلقائه وجها لوجه وأخرج معه في برنامج على قناة فضائية وكم كنت مشتاقا لهذا اللقاء قبل ذلك أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان أهلا وسهلا بك دكتور.
أكرمك الله فضيلة مرحبا الشيخ بك يا دكتور حسن.
ربنا يبارك فيك يا رب أهلا وسهلا ده لقاء سعيد جدا إن شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك الله يكرمك آه، مشايخنا الأكارم يعني آه، ما أحوجنا في هذه الأيام وخاصة ونحن قد بدأ شهر رجب ومن بعده سيأتي رم- شعبان ومن بعده رمضان إن شاء الله ما أحوجنا أن نغير مفهوم الناس عن الاستعداد لرمضان مم.
يعني دائما الخطباء فوق المنابر يتحدثون عن الاستعداد لرمضان في آخر جمعة في شعبان وخاصة وأيضا في البرامج وكذا لكن في الحقيقة يعني آه، أظن الاستعداد لرمضان كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هم كانوا بيدعوا إن ربنا يبلغنا رمضان قبله بستة أشهر يعني إذا القضية قضية هامة ورمضان لابد أن يكون حدث كبير جدا جدا في قلوب المؤمنين المحبين لله تبارك وتعالى إذا وضعنا هذا الحدث وهو شهر رمضان والاستعداد له ومجيء شهر رجب بجانب هذه الليلة وأهميتها وهي ليلة فاصلة وليلة هامة جدا جدا في تاريخ مصر وتاريخ العالم الإسلامي كله بالإضافة إلى يعني هذه النفحات التي ستعيشها الأمة الإسلامية في رجب وفي شعبان وفي رمضان فنريد أولا أن نقدم في هذا اللقاء وجبة أو آه، وصفة لاغتنام هذه الأيام وكيف نصل بها إلى رمضان إن شاء الله وكيف أيضا آه، يعني نهدأ وإن آه، ثار الناس ونفرح وإن حزن الناس نعم.
تفضل يا دكتور
آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين آه، بداية أنا برحب بأخي الحبيب آه، الله يكرمك الله يبارك فيك.
الأستاذ والشيخ طبعا الله لأن يحفظك، فوجئت الله مرة يحفظك.
أنه لابس لبس أزهري نعم ربنا يبارك فيك صحيح الأستاذ سلامة أو الشيخ سلامة يعني يبارك ما فيك.
يحب لأن الواحد مطالب أن هو ي- الله يبارك ينادي أخيه بما يحب يعني بما يحبه هو يعني فيك. أحب أن تقول لي فأنا كل سلام.
أستاذ الشيخ الله يعني يكرمك.
عشان الخبيب يعني وأنا سعيد بيه وب... يعني بيننا حب في الله الحمد لله بارك الله وربنا فيك يديم الله المودة يحفظك.
وأيضا أخويا الحبيب الشيخ حازم أكرمك الله شبان شكراً.
وله طبعا محبته في القلوب وله شعبيته خاصة بين الشباب ال- ف... وله اسلوبه المتميز الايه ال- نعم صحيح اللي بيصحي الناس النايمه خالص يعني اللي احنا ما بنعرفش نصحيها فهو بيصحيها بي... بيزعجها جامد بحيث لازم طيب.
تنط من ال- من السرير الناس ما يعني ينفعش معاها غير كده والله.
نعم. اه غفله جامده جدا فلازم ايه ضرب جامد عشان فهو بي- صاحب هذه الوظيفه يعني صحيح.
كما ارحب بالاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا البرنامج من هذه الشاشه المباركه آه، شاشه الناس وفي الواقع احنا هنتكلم عن رمضان اساسا ولكن وافق زي ما قال اخونا الحبيب آه، آه، الشيخ سلامه ان ال- ان إن وافق ايضا ان غدا انتخابات مم.
وانا ننسى الاسماء يعني أيوة بس احنا هي الانتخابات بين التيار الاسلامي من يريد ان نكون ومن يريد الا نكون يعني نعم.
بين الذين يريدون ان تكون كلمه الله هي العليا بغض النظر عن الاسماء وبين الذين لا يريدون ان تكون كلمه الله هي العليا مم.
او ان يستمر الفساد والنظام صحيح.
السابق و... واستمرار في الايه في المسيره يعني زي ما صحيح مسيره الافساد وال ف... فاحنا محتاجين ان احنا الليله دي طبعا احنا نقوم الليل ونستغفر ونطلب ربنا عز وجل التوفيق ان يوفق الاسلاميين ويوفق البلاد لان طبعا يعني مش هنقول يعني الناس لا تصلح الا يعني ال- هنقول الناس لا تصلح الا بالاسلام اساسا لا لا- ف- فعشان الب- البلاد ينصلح حالها لابد ان تحكم بشرع الله عز وجل وان يكون هناك ناس مؤتمنين على شرع الله عز وجل يقودون ال- البلاد ف ولذلك احنا بنوصي وصيه عامه لكل المصريين يعني للخروج آه، من اجل ال- الاهتمام المشاركه مم.
من اجل الايه ال- ان ان البلد يعني ايه ي- ي- ينصلح حالها نعم بغض النظر عن الايه الافراد واحنا قسمنا الناس والمرشحين الى ناس يعني وجهتها الشريعه وتريد ان ترفع رايه الاسلام مم.
وناس لا يريدون ذلك فلا بد ان نشارك جميعا يعني في الايه في ان تكون ال- البلاد يعني مع ايه مع الذين يريدون ان تكون كلمه الله العليا نعم.
لان هذا في صلاح البلاد وصلاح ال- آه، العباد آه، فدي لفته بالنسبه للايه ال- الانتخابات غدا الواحد ما يكتفيش ان هو يروح ينتخب وحده بل يشوف زوجته يشوف اولاده اذا كان مع عمته مع خالته المهم يحرك الناس من اجل نصره الاسلام ومن اجل نصره المرشحين الاسلاميين نعم.
آه، ال- ال- اللي بيخوضوا ال- المعركه لابد ان ننصرهم ونؤازرهم آه، بالنسبه للاستعداد بقى لرمضان آه، نعم.
اما نسمع بقى اخونا حازم نبقى ن- ايه نكمل يعني هو برضه بيتكلم عن انتخابات كده قدمك يا كلمتين وبعدين دكتور.
الله يبارك فيك يا شيخ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وطبعا يعني آه، يعني اكتر حاجه يعني الواحد سعيد ليها اللي هي طبعا الله يحفظك يعني فضيله الدكتور احمد فريد طبعا ده شرف ان يعني يبقى في لقاء بيننا وفضيله الشيخ الاستاذ سلام عبد القوي الله يبارك- يعني بارك الله فيك يعني من يوم ما شفت حضرتك في مشروع المليون حافظ او المئة ألف حافظ اه كان ميلاد حاجه حافظ.
كانت كبيره قوي كده ان شاء الله اه لا احنا حققنا فيه عدد كويس بفضل الله عز ما شاء وجل الله.
وبعدين سلمنا الملف كله بقى ال- كانت ساعتها تأسست قناة الحافظ فهم كملوا ما المسيرة شاء الله ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك مم.
يعني هو احنا يعني بس لو يعني تخيلنا ان ايه يعني اي واحد مننا واقف في ميدان من الميادين فلقى عربيه فخمه جدا جت وقفت عربيه فارهه ونزل منها واحد لابس لبس فخم جدا وقام طلع ورقه ب 200 جنيه فالمفروض يعني هيتصدق بيها ويشتري بيها حاجه ففوجئنا انه طلع ولاعه وقام مولع فيها هيبقى شعور الناس ايه مم.
بعد كده مطلع رز متورق برضه كله ب 200 جنيه وقام مولع فيها يعني الناس هتقف مذهوله رغم ان اللي هو الراجل ده بيعمله احنا بنعمل ما هو اشد منه مم.
يعني الراجل ده بيضيع ماله نعم.
احنا بننفق اعمارنا اللي اغلى من اي مال واللي اغلى من اي شيء يعني لو واحد مننا ضاع منه ورقه ب 50 جنيه ممكن يقعد اسبوع زعلان عليها ولا يا شيخ سلام أيوة.
انا هبقى زعلان معرفش آه، زعلان انا كمان صح تبع المستوى يعني
لو ورقه ب 50 جنيه هيبقى زعلان عليها وممكن يقعد اسبوع زعلان عليها في حين ان ممكن الاسبوع ده يروح لا ليله قامها ولا يوم صامه ولا ساعه ذكر ربنا فيها وما هو زعلان يعني قضيه العمر اللي بيتسرب من بين ايدينا صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما من ساعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ما نقيسش عمرنا باليوم ولا بالسنه ولا بالشهر ولا بالاسبوع بالساعه ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها مش يعصي الله فيها الا حسر عليها يوم القيامه مم.
الحسره الندم اللي بلا رجعه يعني الندم ممكن ارجع انما الحسره دي حاجه راحت ومش راجعه تاني ويوم القيامه مش في الدنيا لانه حتى لو تاب في الدنيا عمره ما يعرف قيمتها الا لما يشوف اللي استثمر الساعه دي خد ايه يوم القيامه نعم.
ساعتها بقى يندم والنبي بيقول ما من ساعه لا ليل ولا نهار مش فارقه بقى تلت اخير من بعد الظهر من الصبح مش فارقه اي شهر فما بالنا بقى اللي ضاع رمضان مم.
فما بالنا بقى بساعه في رمضان نعم صحيح فما بالنا بقى بساعة في هذا الوقت فيعني قضيه ال- الاستعداد لرمضان يعني الواحد ايام ما كان طالب كان سبحان الله العظيم يعني يدخل رمضان وهو مفزوع يعني وزي ما حضرتك قلت قبل رمضان باسبوع كل خطب الجمعه الاستعداد لرمضان استعداد لرمضان ايه يا اخواني استعداد لرمضان قبل رمضان باسبوع يعني مد- مدرب المنتخب القومي يجي قبل كاس العالم باسبوع ويلم الفريق ويقول يلا نستعد لل- لل- لبطوله كاس العالم ده ال- ده ده الكل هيقول عليه يعني وده يعني رمضان اهم من اي كاس عالم يعني طالب الثانويه العامه يجي قبل امتحان بنص درجه تفرق من الكليه اللي هو عايزها يدخل كليه تانية من القاهره لاسوان ويجي يقول قبلها بنص ب- ب- باسبوع استعد يعني يعني سبحان الله الوقت مدينه الانتاج الاعلامي اللي احنا فيها الكل من يعني ايه في الفن بقى وفي التمثيليات على قدم وساق الناس دي عارفه قيمه رمضان فبتستعد بيه على قدره احنا مش عارفين قيمه رمضان مم.
ازاي ان احنا نيجي قبل رمضان باسبوع ونقول نستعد ده سموا في الكره الاستعداد للبطوله معسكر يعني جهاد يعني جيش احنا اللي بنبذله في رمضان لا يعادل اللي هم بيبذلوه في الاستعداد لمواسم الدنيا بتاعتهم نعم ف- يعني إذا فضل الدكتور أحمد يعني قديما قالوا لا يحسن العمل من لا يحسن الاستعداد نعم وإذا كنا رمضان بالنسبة لنا يعني آه، موسم للطاعات الكبيرة جدا والفوز ببركات ونفحات الله سبحانه وتعالى وفيوضات الله عز وجل فيه فلا بد من الاستعداد أولا وكما تعود الناس أن الاستعداد لا يكون إلا في الأيام الأخيرة وارتبط رمضان أيضا عند كثير من الناس بأنه آه، موسم للسهر الليالي الطويلة والليالي الرمضانية والمسلسلات وكذا وكذا وكذا الاكل يعني و- والطعام والشراب والياميش بقى و- والكنافه والقطايف وما شابه انا ذلك.
بفلت الشيخ فاحنا يعني كده هتعشونا ولا ايه بعد الحلقه ف- لكن نحن نريد من خلال هذا اللقاء ان احنا نلفت انظار الناس ان احنا مع بدايه شهر رجب لابد ان نضع في الاعتبار ان رمضان اصبح على الابواب وانه اذا كان الانسان لا يحسن العمل او لا يمكن ان يحسن العمل طالما انه لا يمكن هنا ان يكون هناك استعداد يليق بحجم هذا العمل وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم يعني نعم.
فكيف نغتنم بدايات شهر رجب أو كيف نغتنم شهر رجب كله آه، كتمهيد أو تسخين أو استعداد لرمضان بعد ذلك
آه، وانا هقول كلام مجمل الاول وبعدين نعم.
ممكن ايه نجيب نفصله على هذا بعد كده السؤال.
يعني نعم.
يعني احنا يعني هو بيشبهوا العباده قبل رمضان ب- بالسنه القبليه يعني قبل ما تصلي الفرض مثلا الظهر مثلا في اربعه قبل الظهر اربعه بعد الظهر بيقولوا عشان الفرض يعني يعني ما تقرب احد الى الله عز وجل شيء حب اليه ما آه، افترض الله عز وجل فعشان ما تخش الفرض مره واحده بتصلي السنه اربع ركعات اللي قبلها عشان تحضر قلبك وتتدبر في الايات والاذكار وال وال ف... ف... ف... وبرضه ست من شوال او العبادات اللي من... بالسنه الايه البعديه مم.
قبل الفرض وبعد الفرض فاحنا رمضان يعني موسم الطاعات وموسم العبادات آه، ف- ف- يعني ما- ما بيقتصرش على عباده معينه شهر القيام شهر القران شهر التوبه شهر الدعاء شهر الاستغفار آه، ومش بس كده يعني دي دي حاجات كلها ايه من باب التحليه يعني العبادات وال في التخليه بقى شهر غض البصر شهر امساك اللسان آه، شهر حفظ الاوقات آه، شهر ترك فضول الطعام فضول النوم آه، فضول الكلام يعني ال- ف- فلازم آه، يعني انت بتستقبل ضيف بتشوف الضيف ده هو بيحب ايه وتستعد له بيه نعم.
يعني ب ب ب عايز مثلا ياكل سمك بتجهز له سمك عايز ي- ف- فشهر رمضان ده شهر كل العبادات يبقى لابد تستعد له بكل العبادات لازم نتدرب على غض البصر لازم نتدرب على امساك اللسان الغيبه والنميمه وفضول الكلام آه لازم نتدرب على حفظ الاوقات آه، لازم آه، نبدا بالتوبه من الان ما نجيش بعد ما يخش رمضان نبدا بقى ننازع نفسنا عشان نتوب وكده مم.
ال- ال- فالواحد يبدا ي- يغض بصره ويمسك لسانه وي- يستغل ال- الاوقات يتوب الى الله عز وجل كل واحد فينا له ذنوب وله عيوب يعني هو ادرى بها ف... ف... فيبدا يتوب من هذه الذنوب وي- ويستقيم بحيث إنه يخش رمضان يبقى احنا ايه زي الضيف اللي انت مشتاق له وبت- عايز تستعد له عايز هو يجي لك وانت يعني ما شاء الله ايه في منتهى ال- بتستقبله استقبال حسن وت... و- وبحيث ان انت فعلا تكسب في رمضان تحس ان دخل عليك رمضان وانت قلبك حاضر وتسمع الايات تبكي تس... ت... ت- موفق في قيام الليل ما تجيش يخش رمضان تبدا مش قادر ت... طب بتلاحظ ان في اول رمضان كده بتبقى مثلا قيام الليل بيبقى ثقيل شويه صحيح.
على الناس ويجوا على الاخر مثلا بيصلي التهجد و- ويخاف طب احنا عايزين ال- ال- الثقه دي ال- الان وانها لكبيره الا على الخاشعين ال- ال- من ان نجاهد نفسنا بحيث ان تخف علينا العبادات زي ما قال ابن مم.
مبارك ان الصالحين فيما مضى كانت انفسهم تواتيهم على الخير عفوا وان انفسنا لا لا تواتينا فينبغي علينا ان نكرهها احنا عايزين نكرهها دلوقتي على قيام الليل وعلى الصيام ان احنا نصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من البيض او او نصوم يوم ويوم نجتهد كده في رجب وشعبان بحيث خش رمضان يبقى احنا الصيام خفيف جدا علينا ومش مم.
له آه، قيام الليل سهل جدا علينا ان احنا خلاص ما ب- لازم آه، كانوا قليلا م- من الليل ما يهجعون يعني ينامون مم.
وبالاسحار هم يستغفرون امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر اخرته ويرجو رحمه ربه آه، ف- فلا بد ان نستعد بهذه ال- العبادات من الان بحيث ان ما يخش رمضان يبقى احنا ما شاء الله اهل قيام واهل صيام صحيح.
و- واهل غض بصر واهل امساك لسان ما ما نجيش ن- نخش رمضان تبدا تجاهد نفسك ونفسك ممكن تنفر منك آه، ف- فلا بد من دلوقتي الواحد ايه يدرب نفسه زي ال- مم.
الفريق اللي بيستعد يعني مش هيستعد قبلها باسبوع بيقعد قبلها بشهرين ثلاثه ولا طول السنه شغال يستعد عشان ال- ايه عشان ال- الكاس او نعم الدكتور الحازم آه، يعني هل ممكن آه، يعني شوية بقى محفزات كده لل... لل... لكل من يشاهدنا ولنا آه، عن فضل شهر رجب وأهمية هذا الشهر ويعني آه، قيمة هذا الشهر في حياة المسلمين آه، وليس باعتباره يعني هو بالتأكيد وجوده قبل شعبان وقبل رمضان بشهرين ده أكيد الله سبحانه وتعالى له حكمة من وجود هذا الشهر في هذا المكان بالتحديد وهذا الزمان فما هو فضل رجب وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الليالي وهذه الأيام في طاعة وذكر لله عز وجل عليه الصلاة والسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هو يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن شعبان ذاك ذاك ده الحاجة البعيدة يعني حاجة عالية جدا يعني ذاك شهر بين رجب ورمضان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هنا ايه ده بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس يعني الناس كانت زمان بتعظم رجب وكانت زمان طبعا في تعظيم بدعي وفي تعظيم آه، يعني على غير البدع يعني ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس الناس ممكن تبقى عارفه ان رجب له فضل الناس ممكن تبقى عارفه ان رمضان له فضل بس ده بيروح في النص احنا بننطلق من الكلمه ديت ونجيب كلمه احد السلف وهي كلمه خطيره جدا يعني كلمه فيها فقه عظيم جدا في فقه الوصول الى الله سبحانه وتعالى بيقول رجب شهر البذر رجب شهر البذر يعني انا برمي البذور في التربه في رجب وشعبان شهر السقيا وبعد كده ابدا اروي البذور دي فترعرع وتكبر في شعبان ورمضان شهر الحصاد يعني عايز يقول ايه بيقول يا جماعه رمضان مش شهر المجاهده كل سنه رمضان بيضيع بسبب ان احنا بندخل فيه مجاهده شاب بيقع في معاصي سر يجي في اول اسبوع في رمضان يقع في معصيه من المعاصي وناوي انه يعمل بقى عبادات يجي له احباط يقعد له فيه اسبوعين ثلاثه ده في وقت لا يحتمل واحد يجي ال- الصدمات بتاعت اول رمضان صدمه ان الواحد يجي يقف في التراويح اللي على يمينه بيعيط واللي على شماله بيعيط وهو قلبه حجر رمضان ليس عصا سحريه اول ما هيجي القلب هيفيض بالايمان والعين المتحجره طول السنه هتفيض بالدموع والقران اللي ما اتفتحش طول السنه هيقرا اناء الليل واطراف النهار رمضان ما هوش عصا سحريه باي قلب سندخل رمضان بأي قلب الله سبحانه وتعالى حرم المعازف الأغاني المحرمة قبل أن يفرض ال- ال- الصيام والزكاة قبل كل ده ده دي متحرمة في مكة ومن الناس من اشتريها والحديث في مكة بعد كده الأحكام دي نزلت في المدينة لأن أنا الوقت بأي قلب سأدخل العبادات لازم أتخلص من عوامل الهدم الأول بأي قلب سأدخل العبادات فبأي قلب سندخل رمضان رجب شهر البذر أنا في رجب ببذر بذور المقامات الإيمانية والعبادات وشعبان شهر السقيا ببدأ بقى أجاهد أكتر فروي وتترعرع أجي في رمضان احصد بقى كل اللي انا عايز احصده في رمضان لازم ازرعه في رجب وشعبان في حين ان يعني سبحان الله العظيم يعني ال- الواحد لما كان في عمره من ايام كده يعني لقيت الاوضه في اللي بينها وبين الحرم 200 300 متر الاوضه اللي قد كده اهو يعني اوضه يعني الانتريه اللي احنا قاعدين فيه ده قدها مثلا ما, ما يتحطش فيها اصلا 600 ريال وممكن وده 200 300 متر مش تخيلوا بقى لو واحد عنده الفندق اللي في وش الحرم ده وجه في الموسم ده وقفل الموسم اللي هو بتتضاعف فيه الاسعار اضعاف مضاعفه ده هيكسب امتى او بالظبط كده انا جاي الوقت في الوقت الخطير ده وبضحي وبقفل يبقى انا هكسب امتى عشان كده آه، البدايه في رمضان بدايه متاخره جدا جدا وعدم الاستعداد لرمضان من رجب وشعبان هو اكبر سبب لضياع رمضان احنا بنتكلم دلوقتي مش بنتكلم في طقم حلو الواحد شافه في فاترينا ونفسه يجيبه ولكن معهوش فلوس او في مادتين الطالب عايز يعديهم ولكن للاسف شال ماده و... و... وطلع بماده او واحد عايز يتقدم لواحده وتقدم لها عريس تاني فاهلها وافقوا عليه احنا بنتكلم في مصير دلوقتي احنا بنتكلم في اخطر امور على وجه الارض احنا بنتكلم في اكتر امور لازم تبقى نبقى منفعلين بيها كل يوم بيموت على وجه الارض ربع مليون انسان كل يوم يعني لحد واحد رمضان هيموت حوالي حوالي 16 مليون بني ادم على وجه الارض يعني لو مشينا بنفس النسبة دي يعني هي دي نسبه ثابته الا ان شاء الله بقى آه، يحصل لا.
زلزال يحصل حاجه آه.
انما هي يعني السنه ماشيه كده آه.
كل ثانيه بيموت اثنين ويتولد ثلاثه آه.
فهي انت حضرتك لو حسبتها كده ربع مليون واحد يوميا يعني 16 مليون واحد هيتولد هيموتوا لحد واحد رمضان 16 مليون دول طبعا موت الشباب دلوقتي اكتر من موت الكبار لو قلنا 8 مليون شاب انت تضمن منين ان انت مش منهم طب ايه قيمه الاستعداد لرمضان بقى ان انا لو مت على هذه النيه ابقى انا فزت برمضان حتى من غير ما ادخله صحيح زي اللي بيموت مرابط كده ينمى اجره الى يوم القيامه ينمى اجره الى يوم القيامه فرصه فرصه للي عنده معصيه سر انه يخلص منها فرصه للشاب المدمن مواقع للشاب المدمن عاده سيئه للشاب اللي فيه مع- حاجه معينه او علاقه معينه او حاجه فرصه انه يخلص منها لان المعاصي السر بالذات عايزه ضربه قاضيه عايزه سياسه الضربه القاضيه فلما يقعد ثلاث شهور كانوا زمان في الطب النفسي في مدرسه كبيره جدا زمان كان اسمها لوجو ثيرابي العلاج باحياء المعنى يعني ايه يعني الراجل عنده اكتئاب طب ولادك اه صحيح لازم اقوم اشتغل عشان ولادي طب مستقبلك لازم اقوم اشتغل عشان مستقبلي اهو بالظبط كده احنا عندنا دلوقتي معنى كبير الناس خارجه من السنه ونص اللي فاتوا محبطين ان المعنويات نازله احنا عندنا دلوقتي يا اخوانا اخطر موسم عباده ومفيش اجتهاد في الموسم ده الا بعد اجتهاد في رجب وشعبان تستعرض فاحنا دلوقتي هنزرع وهنتعب وهنيجي هنحصد في رمضان صحيح يعني هو انطلاقا يمكن الدكتور حازم بيأكد على معنى مهم جدا يا ليتنا نلتفت إليه خاصة في شهر رجب وهو معنى التوبة آه، يعني إن- من باب التخلية قبل التحلية يعني إن الواحد يحاول إن هو يتخلص من بعض الذنوب لأن الذنوب في الحقيقة بتبقى عقبات شديدة جدا جدا وقيود ويعني أمور بتعيق حركة الإنسان في الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيعني آه، كيف آه، نوجه النصيحة إلى كل الناس بوجه عام وإلى الشباب بوجه خاص وإلى كل العصاة يعني بوجه خاص نعم.
آه، كيف يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ونقبل على الله عز وجل مهما كانت الذنوب فهل يا ترى ممكن ربنا يقبل مني ويغفر لي إذا تبت إليه حتى وإن كنت مرتكبا للكبائر أم لا أستاذ حضرتك بس ناخد اتصال ثم نعود للإجابة على هذا السؤال السلام عليكم يا أمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك كل سنة وحضرتك طيب بارك الله فيك تفضلي آه أنا عايزة أول آه، أشكر الشيوخ اللي مع حضرتك الله يكرمك ربنا يبارك فيكم يا رب كلكم إن شاء الله
الله يحفظك آه هو بمناسبة النهاردة أول يوم رجب يعني آه كنت عايزة أسأل أسألكم أولا الدعاء إن شاء الله تعالى ربنا يبارك لي إن شاء الله احنا فيه سنخصص وقتا كبيرا في آخر اللقاء للدعاء إن شاء الله عز وجل إن شاء الله رب العالمين وهنأمن إن شاء الله عليكم بإذن الله آم، انا كنت عايز اسال حضرتك آه، انا اهل زوجي بيرموني دايما بالباطل نعم.
اتهموني بالسحر اتهموني ان انا بعمل اعمال و... وده كله اثر على حتى جيراني هنا في المنطقه واثر عليا نفسيا جدا
مم.
وانا يعني احنا مش بايدينا اي حاجه ان احنا نعملها
مم.
بس آه، انا عايزه حضرتك توجه لها رساله او توجه لاخوات زوجي رساله وتعرفهم يعني ايه اللي ممكن يحصل من من رميهم ليا بالباطل ده وايه جزائهم بالمناسبه هم كبار يعني هم مش مش ناس صغيره هم ناس كبار ومع كده مش عارفه انا ما عملتش فيهم اي حاجه بالعكس انا كان كل معاملاتي معاهم بما يرضي الله
نعم انا مش عارفه هم عايزين ايه مني اصلا يعني هم وصلوني لدرجه ان انا مش قادره اقعد في البيت ان زوجي يعني ربنا يبارك فيه ويهدي هو هو بني ادم ملتزم جدا ولغايه دلوقتي هو قادر يمسك اعصابه عنهم آه.
انما انا خايفه بعد كده يعني خايفه ان هو ي- يخرج عن شعوره بجد هو يعني بيشوفني طيب كتير.
هو يعني انا طبعا رسالتك واضحه جدا بس انت يعني هل بدات تاخدي اي سبيل ل يعني التقارب بينهما انك تجيبي حد توسطيه هقول يصلح ما لحضرتك بينكما أنا, انا كنت بعملهم يعني انا انا صغيره عامل في السن كنت بعملهم على ان انا بنتهم او اختهم صغيره اه ربنا عالم وحده انا كنت بعمل معاهم ايه انا مش هقول بس هم لو ربنا سامعيني يأجرك دلوقتي ان شاء الله لكن انت خدتي اي خطوات ل...
لا هم هم قاطعين السبيل خالص هم طيب.
لدرجه ان اخواته حتى الرجاله لو شافونا في الشارع بي بي بي يعني بيدي علينا وبيشتمنا وبيدي على ابني واخواته البنات مش هقول لحضرتك يعني عاملين دون كده دون ليه.
الدخول في تفاصيل دقيقه أنا- لان ما احنا في انا بقول الحقيقه لحضرتك هم قاطعين السبل هم قاطعين نعم.
خالص
طيب انا انا قعدت معاهم مثلا في بيت هو بيت عيله مم.
آه، انا ثلاث سنين ومش هقول لحضرتك كانوا طالعين نازلين بيعملوا فيا ايه و- ويعني و- وكانوا بيقولوا عليا اقذر الكلام طيب يعني جزاكم الله خيرا انا بس مش عايزين نخوض في اي تفاصيل آه، خاصة إذا كانت تمس أي آه، أحد ولها علاقة بالأعراض أو ما شابه ذلك آه، يعني آه، سيجيبك إن شاء الله فضيلة الدكتور أحمد آه، لكن آه، معنا اتصال أم أحمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فندم تحية تحية لك يا أستاذ سلامة وللعلماء الأجلاء الله يحفظك بارك الله فيكم ورفع الله قدركم بارك الله فيك تفضل لو سمحت أريد أن أعرض فكرة آه، هذه الفكرة أنا عرضتها منذ أيام يعني في كثير من القنوات تفضلي هذه الفكرة عنوانها من يكون يونس يونس هذا الزمان لنجاة السفينة في بعض المداخلات الآن أنا سمعت مداخلات كثيرة الآن في كثير من القنوات الكل يتمنى أن يتنازل أحد المرشحين الإسلاميين المتفق عليهما الآن وهما لا أريد أن أذكر آه، أسامي يعني تمام المرشحين المتفق عليهما الآن الإسلاميين آه ويونس هذه الساعة يعني يعني أنا كنت أريد أن أقول من يكون يونس هذه الساعة أو طيب.
يونس هذه اللحظة يونس هذه الساعة لن يكون بالتنازل وإنما يكون بإجراء قرعة يعني لو أننا نظرنا في قصة يونس عليه السلام وأنه لم يتم إجراء القرعة إلا في اللحظة الأخيرة عندما أوشكت السفينة على الغرق ونحن الآن في حالة مشابهة تماما وفي موقف خ- يعني يعني يح- يحوط يعني في موقف يعني الخطر يعني خطر محيط يعني خطر قائم ولنتذكر ايضا انه في موطن الخطر يجب يجب ان ان تتخذ قرارات قويه وسريعه وحاسمه نعم.
وحازمه والا سيغرق الجميع نعم لما لا يجتمع العلماء الآن كلهم بالمرشحين الإسلاميين ويصلون جميعا صلاة الصخارة ويتركوا الاختيار لله عز وجل طيب ويكون هذا لا- ليس من قبيل التخيير بل من قبيل الإجبار لينجو الجميع نعم آه، أم أحمد يعني رسالتك واضحة جدا وجزاكم الله خيرا آه، معانا الأستاذ عماد السلام عليكم أخ عماد ناس السلامة اتفضل يا أخ عماد فضلك الله تفضل.
ربنا يبارك فيك الله يحفظك.
ومرحبا بك وبشيخنا الشيخ أحمد فريد وبشيخنا وأخونا وحبيبنا الشيخ حازم ربنا يرفع قدره ويعني والله ممن يعني حين نراه نذكر الله نذكر الله فيعني لا فض فوكة ويعني بفضل الله عز وجل يعني التنجر لسه ما فيش عشر ربع ساعة يعني قد ارتفعت الإيمانيات جزاك الله خيرا وأرجو أن آه، يعني آه، تشحننا أكتر يعني وتاخد يعني ربنا يجعلك يعني مفتاحا للخير مغلاقا للشر نحن أحوج ما نكون وبضم صوتي لصوت أختي المتصلة التي سبقتني وأقول لها أختها يعني إحنا عاملين زي ال- الناس الأسرة سبحان الله في مصر اللي ملناش كبير وكل واحد بي وكنا نتمنى على الإسلاميين والقادة أن يعني يجتمعوا حتى يتأسوا بالصحابة ويدخلوا غرفة ويخرجوا لنا بواحد ونحن نقول نقول أمين وإحنا وراك وعشان شرع ربنا وعشان آه، لكن سبحان الله يعني إنا لله وإنا إليه راجعون وبرضه مش هنيأس وإحنا لآخر لحظة وأرجو إخواني إنا لله وإنا إليه وأخواتي راجعون.
حراسة وإخواني بالذات حراسة الصناديق وأن نقف ونري الله عز وجل منا خيرا نتضرع بالدعاء ونقبل على الله عز وجل بتوبة نصوحا ونقف ونشهد الله سبحانه وتعالى ونري الله منا خيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى نجتاز هذه المرحلة ونجتاز الانتخابات على خير إن شاء الله جزاك الله خير شكرا ليك أخ عماد معنا الأخ عبد الهادي من اسكندرية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل والله انا يعني يعني لا يسعني الا ان اقول عندما ارى هذه الوجوه النيره الله كل يحفظك.
الشامتين بنا عفيق نعم آه اذا كان لحالتنا نواره فان شيخنا الفاضل هو نواره حالتنا او نواره بلدنا شيخنا الشيخ احمد فريد نواره حالتنا ونواره بلدنا في اسكندريه ونورتنا كلنا دولة مصر كلها.
واحنا ب... ب... ب... بنسعد لما بنشوفكم و... ومش هنقدر نقول لكم الا في الايام اللي جايه دي ربنا يثبتكم وربنا يسددكم وربنا يكرمكم آمين جزاك الله جزاكم الله خيرا شكرا جزاك الله خير احنا نستأذن بس الأستاذ طاهر نوقف الاتصال قليلا وبعد شوية نبقى نعاود الاتصال بس مرة كده أخرى تدخل استاذ غصب عننا كده اه بالظبط ففي الحقيقه يعني آه، ربما يكون هذا السؤال الذي طرحته الاخت امه الله اللي هي ان اقارب زوجها بيرموها بالسحر وبيرموها بالباطل وما شابه ذلك. يعني ايضا داخل من ضمن الامور التي يجب الانسان ان يتوب عنها وخاصه في هذه الايام. فما هي النصيحه او الرساله كما طلبت الاخت التي آه، ترسلها فضيلتكم لاهل آه، الزوج والنصيحة التي تنصح بها هذه الأخت اللي تواجه هذه الظروف يعني.
وطبعا ننصح ال- أقارب الزوج إن هم يتقوا الله يعني في نعم.
في زوجة يعني أخيهم يعني لأن ده يعني يعني هو ده تعب لأخيهم أيضا يعني ده مش مش صلة رحم دي خطيئة رحم يعني مم.
وبعدين ما يجوزش لهم إن هم ي- يتهموها بشيء أو إن هم ي- ف- فيتقوا الله فيها يعني ال- يعني مم.
واحنا نسأل الله عز وجل يعني إن يثبت آه، هذه آه، هل الأخت يعني.
يعني في خطورة فعلا للرمي بالباطل فيما يتعلق طبعاً.
بقضية الأعراض بالذات؟
آه، ما فيش شك يعني نعم.
ال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما قال آه، أتدرون ما الغيبة فقالوا آه، الغيبة ذكرك أخاك ما آه، أن أن تذكر في أخيك ما يكره نعم.
فقال إن كان في أخي ما أقول آه، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد آه، آه، اغتبت. بهت.
لا اخترت. إن فقد كان فيه اغتبته.
ما يقول فقد آه، اغتبته.
يعني هو مثلا فاسق مثلا او شارب خمر مم.
هو قال ده شارب خمر هي دي غيبه مم.
وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه بهته نعم.
تعرف الثوب اما يبهت على ثوب تاني مم.
مثلا قماشه حمراء في وسط الغسيل الابيض بت... ان هو نسب اليه ما ليس فيه والبهتان مم.
اشد من الغيبه نعم.
والغيبه من الكبائر فكيف بالبهتان يعني اشد من الغيبه مم.
فاحنا بننصح الاقارب الزوج ان هم يتقوا الله فيها وبننصح الزوج ايضا ان هو ينصحهم يعني يقول لهم اتقوا الله مم.
في زوجاتي لان دي يعني يعني جزء منه دي عرضه ودي يعني اي تهمه لها فهي تهمه لاخيهم مم.
فيتقوا الله فيها و- ونقول لاخت اصبري ونقول لها مزيد يعني من الاحسان اليهم لما آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها نعم.
فهم وايضا اضرا بال- بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم نعم.
يعني واحد قاعد يأذيك وكل شوية يتكلم عليك و... فأنت اديله هدية كده أو أو لما تجيب ست تقول ده والله ده ناس كو- يعني فيهم خير وكده و...
هل ده يا شيخنا يدخل آه، في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات آه.
لعنوا في الدنيا والآخرة آه. سورة النور نعم نعم هل دي فعلا ده يعتبر آه، رمي طبعا.
فعلا لانه ده خوض في عرض إذا امرأة كان رمي لها بال مؤمنة وفي زوجها.
آه بال ما- نعم.
ما دي جت في حديث ال...
الافك الإفك يعني نعم.
في سورة النور يعني نعم ف... فدي اللعن الطرد من من رحمة الله عز وجل يعني نعم فأنا بنصح الأخت إن هي إيه يعني م- مزيد من الإحسان إليهم يعني نعم ودي- حتى وان اساءوا اه وان اساءوا دي درجه الاحسان ما- يعني زي ما يوسف عليه السلام يعني اخوته اساءوا اليه وهو يعني ي- يعني قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم نعم.
ودي ودي درجه طبعا بيستطيعها الانبياء واهل الاحسان وابراهيم عليه السلام لما قال ابي سلام عليك ساستغفر لك ربي فاهل الاحسان قلوبهم بتسعى ان الناس تسيء اليهم وهم يحسنون الى الناس مم.
وهذا الإحسان مقابل الإساءة بي- بيقلب العداوة إلى إيه؟ إلى محبة مم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم.
هيبقى يعني فالعادة دي يكون حل للإشكال آه، وبعدين بنصح الأخت بمزيد من الطاعة والتقرب إلى الله و- نعم.
وبحيث إن الإيه؟
وتدعو لهم آه وتدعو نعم.
لهم بظهر الغيبة و- وتسامحهم ولعل الله عز وجل يعوضها صحيح آه، دكتور آه، حازم يعني المتصلة وأكد على كلامها الأخ عماد بعدها آه، يعني يبحثون عن يونس هذا الزمان فهل آه، يعني أنا يعني بس بعيدا حد يرضي تعرف بعيدا عن محدش يرضى يطير نفسه في البحر النهارده الناس كان نبي بعيدا عن الدخول في آه، التفاصيل التي يعني ربما لا تعنينا في هذا اللقاء بالتحديد الآن يعني نحن نريد أن آه، نخرج في جولة إيمانية آه، رقائقية آه، بعيدا عن زحام الأحداث ونرتفع إلى و- ونسمو قليلا آه، آه، و- وتخلو القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى فأنا بس عايز أخد يعني أضيف على هذا السؤال هل إحنا فعلا أنا أرى أن إحنا محتاجين جدا جدا في هذه الأيام ودائما في كل الأيام إلى معية الله سبحانه وتعالى فمما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون وقدر كل شيء تقديرا الله أكبر.
فكل شيء ربنا سبحانه وتعالى كان امر مقدره الله قدرا مقدورا بالضبط فكل شيء أكيد وما نحن إلا أسباب الله ما نحن إن نحن الناخبين والمرشحين أيضا ما هم إلا أسباب سبحان والملك ملك الله والكون كون الله ولن يحكم في كون الله إلا من أراد الله وما نحن إلا أسباب نأخذ بالأسباب حتى لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على السلبية لما لم تفعلوا كذا فأنا بأستشعر هنا عندما وصل نبي الله موسى ومن معه وكانوا مجموعة قليلة قال عنهم فرعون إنهم لشرذمة قليلون لما وصلوا إلى البحر وخرج فرعون وراءهم آه، بدأ بعض المضطربين القلقين ودايما في كل أزمة وفي كل محنة من يريد أن يبعث حالة من الفزع والاضطراب والتوتر في قلوب الناس حتى الإنسان لما بيتوتر لا يستطيع إدارة الأزمة التي هو فيها ولا يستطيع التخطيط للمستقبل القادم لأنه خلاص توتر فأصبحت الدنيا سوداء أمام عينيه ولكل أزمة من يوتر الناس فيها ومن يتوتر هو الآخر لما وصل المجموعة التي كانت مع نبي الله موسى بعضهم قال يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أنت عملت لنا إيه نعم.
يعني أنت حتى الآن ما شفناش حاجة وحتى الكلام كله فيه توجيه إلى نبي الله موسى ولم يكن فيه لجوء إلى الله عز وجل بيقول الاسلاميين عملوا لنا ايه يعني بالظبط.
وقت مجلس الشعب نفس- قال لهم كام ما هو كام كأنه شهر يعني ما عملوش حاجه يعني.
الحدث- هو لسه ما عملوش لان ده مجلس صحيح.
تشريعي يعني لسه ما نعم فبيوجهوا الكلام إلى موسى ويا ليتهم قالوا يا رب يعني نحن الآن مستضعفون مغلوبون فانتصر لكن قالوا يا موسى بيكلموه وبعدين أوذينا من قبل أن تأتينا وكأنه هو اللي جه فرض نفسه عليهم يعني ما قالوش من قبل ما ربنا يبعتك لينا مثلا او يمن يعني علينا بيك يبقى مثلا فيها يعني يا رب يا من أنعمت علينا بنبيك موسى فرج عنا مثلا يعني كانت تبقى لطيفة شوية نعم.
إنما من قبل أن تأتينا ده أنت كمان جاي فرض نفسك علينا و... فشوف لنا حل أنت اللي تحل... أنت اللي عملت كده يبقى أنت اللي تحل لنا المشكلة دي أعتقد لو أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لو كان معهم في نفس الحالة كان ممكن يقول لهم صحيح معاكم حق طب هنعمل ايه البحر امامنا والفرعون جاي طب اللي بيعرف يعوم مثلا كان ممكن يدور على حلول آه، فيها قدرة البشر لا خلاص يعني احنا ندور بقى على اي حل اللي بيعرف يعوم ياخد خمسة معاه ويعدي مثلا يبحث عن اي حل لكنه كما جاء في موضع اخر لما قالوا انا لمدركون ودايما لما تأتي القصة آه، في القرآن الكريم وتتغير وتتنوع الألفاظ فيها ده معناه أنهم قالوا كلام كتير جدا قالوا كلام كتير قوي أكتر من هنا ومن هنا ومن هنا فنلاقي مثلا في موضع يقول كلا إن معي ربي سيهدين ثقة عجيبة قوي في قلب الأزمة وفي قلب المحنة وده اللي أنا مستشعره الآن في اتصال ال- ال- ال- المتصلين أو يعني الإحساس الغالب على الناس الآن إن إحنا الآن أصبحنا في محنة شديدة والناس منتظرة يعني بارقة أمل لا هي مش بارقة أمل ده هي الأمل موجود بالفعل ولا يوجد مشكلة يظن الإنسان إن هي مستحيل حلها إلا ولها عند الله عز وجل حلول مش حل سبحان واحد رب.
مش حل سبحان واحد الله حلول العظيم.
كتيرة جدا بس المهم متى يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه الله.
وتعالى فأول ما قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر خلاص الله اتحلت الأزمة واتحلت المشكلة باللجوء إلى الله تبارك وتعالى وكثير من المشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أزمات كثيرة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كان حلها قوة اللجوء إلى الله عز وجل آه، أزمات كثيرة يذكرها القرآن الكريم على مواقف الأنبياء جميعا يعني إذا نحن والفرج بيأتي نعم.
في آخر آخر آه، عشان يستفرغ المؤمنون جهدهم لما والدعاء يستنفذ كل والتوكل الجهد.
و- لما يعني- يستنفذ كل ما آه.
عنده بيأخذ زي بالأسباب قصة ذبح إسماعيل نعم.
لما خلاص يعني فلما أسلم وتله للجبين خلاص ده استسلم للذبح نعم، صحيح.
وسيدنا إبراهيم هيذبح خلاص جاء الفرج من عند ربنا عز وجل يعني بالضبط فإذا يعني آه، استشعار أو استجلاب معية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هل هي فعلا يعني ركيزة يعتمد عليها ونحن بحاجة إليها أم لا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حضرتك آه، يعني جزاك الله خيرا آه، كان في مثل يعني ايه زمان يعني يمكن اذكر يعني يمكن لعل اللي ضربه كان الامام الغزالي رحمه الله آه، ان نملة واقفة على ورقة نملة واقفة على ورقة وواحد بيكتب على الورقة بالقلم فالنملة عينيها مش قادرة تجيب لحد فوق لحد ايدي اللي ماسك القلم فاقصى حاجة عينين النملة جايباها جايبة سن القلم وهو بيكتب الكلام فالنملة معتقدة ان اللي بيكتب الكلام هو سن القلم في حين ان في ايد ماسكة القلم وهي اللي بتحرك سن القلم ولا لا المثل الاعلى سن القلم ده الاسباب زي ما حضرتك بتقول كده ده الاسباب ولكن الله مهيمن على كل شيء والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون اي واحد لما بيصنع اي حاجه وتكبر بتخرج عن سيطرته يعني اللي عمل الفيسبوك يقدر يسيطر على الفيسبوك دلوقتي لا يمكن اللي عمل النت يقدر يسيطر على النت دلوقتي لا يمكن انما الله خلق سبع سماوات ما فيش ذره في الكون خرجت عن هيمنه الله ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ما يعزب يعني يعني سمعت مره ال- بعض اعزاء من العزوبه اعزب يعني ملوش زوج يعني ملوش حد يراعيه يعني ملوش حد يقوم بشؤونه فقال ان ما فيش ذره في الكون تقدر تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى فالواحد بيقرا العفريت من الجن وبيقول لسيدنا سليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من ايه من مقامك وواحد تاني بيقول له انا اتيك به قبل ان يرتد اقول سبحان الله اذا كان هذا قوة مخلوق فما قوة الله سبحانه وتعالى اذا كان مخلوق الله ما يقدرش عشان كده ربنا يقول ياتي بها الله ياتي بها الله الله قادر سبحانه وتعالى لما الواحد بيقرا في قارون ان قارون كان من قوم موسى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه العشره يشيلوا مفتاح الخزنه ما يقدروش يشيلوها الاستوديو ده كله الاستوديو الكبير قوي اللي بيتصور فيه 200 برنامج الب- المفتاح بتاع الباب بتاعه قد ايه قد الصابع المفتاح بتاع الباب ده الاستوديو ده لو ملناه ورق منابه 500 يورو هيتحط فيه كام مليار ومفتاحه قد كده امال الخزنه اللي مفتاحها 10 رجاله ما يقدروش يشيلوها يبقى جواها ايه اذا كان هذا غنى مخلوق فما بالنا بغنى الله للاسف الشديد كثير منا بيعبد اله مش عارفه مم.
كثير مننا احنا لو عرفنا مين هو ربنا قبل ما نركع قلبنا هيركع قبل ما نسجد قلبنا هيسجد فان احنا نعرف من هو الله وان احنا نعرف هيمنه الله على مقدرات كل شيء في الكون يعني اللي كان بيقول امريكا في ايدها 99% من اوراق القضيه ما هي السياسه دي هي اللي ضيعتنا الله هو اللي بيملك كل شيء لله الامر من قبل ومن بعد نعم.
لله الامر من قبل ومن بعد والله غالب على امره ان الارض لله يورثها من يشاء من آه، عباده ال- النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الهجره محبوس جوه يعني هنعتبره مثلا صندوق صغير كده هو وابو بكر ثلاث ايام وفي النهايه زي ال- المكان اللي طلعه صدام منه كده مكان لو بصيت كده لو نظر احدهم تحت قدميه الا رآنا تخيل بقى الجنود الامريكان حاوطوا صدام وهو بيبص فوق لقاهم وقاعدين يبصهم وهو لو واحد منهم بس بص تحت القضيه خلصت النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر في الموقف ده فابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا احدهم واحد بس ضعنا ودول قصاص اثر محترفين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر اسكت ابا بكر الكلمه دي بتتقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما اسكت ابا بكر بس ده بقى يعني لو زي ما حضرتك بتقول اللي هو لو معانا ربنا لو في معيه ربنا صحيح لو في معيه ربنا معيه ربنا بقى يعني حضرتك بتقول كلا ان معي ربي طيب يبقى معايا ربنا ازاي وانا معاد اخويا يبقى معايا ربنا ازاي لا يزال ال ال ال الناس بخير ما لم يتحسدوا ما لم يتحسدوا ما لم يتحسدوا حديث مروه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا يبقى معايا اخويا ازاي وانا بقول السلام عليكم ورحمه الله وقبلها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في تحيات وانا ما فيش في قلبي سلام ليه حقيقه معايا اخويا ازاي واحنا بنتنازع وبنتشاكس وبنتشاجر وبنتنازع الواحد بيعجب يعني سبحان الله العظيم ان مرشح الرئاسه كلهم فكر واحد مرشح الرئاسه الاسلاميين كلهم بينتموا الى فكر واحد رؤيه واحده جايين من منهج واحد اصلا صحيح. من فصيل واحد من فصائل العمل الاسلامي طب ليه كده نعم استاذنك يا دكتور بس معانا اتصال بقاله فتره حاجه هدى السلام عليكم حاجه هدى
ايوه السلام عليكم معلش احنا اسفين على التاخير الشيخ اسفين على التاخير يا حاجه هدى اتفضلي
لا ابدا ما يهمكش اتفضلي لا ما يهمكش لو سمحت انا عايزه اسال سؤالين اتفضلي السؤال الاولاني آه ان آه ليا اخت مم.
آه تملي بتاذيني من بلسانها و- وكلامها عليا وعلى اخواتي وكده مم.
وانا بصراحه عايزه ابعد عنها حكم الشرع ايه والدين ايه حاضر يا حاجه ده اول سؤال اتفضلي.
تاني سؤال عايزه اعرف ليه تملي بيتكلموا على المسلمين آه، بطريقه وحشه ليه ليه هم هم مين يعني يا ببقى ساعات عايزه اسمع اخبار واسمع حاجات السؤال أنا ما التاني شفتش إجابة على حاجة السؤال من الأولاني.
المسلمين.
هم مين اه هم مش عارفه ليه ليه ليه بيتكلموا كده ربنا كتير يبارك فيك يا طيب.
حاج انت انت طيبه قوي يا حاج ربنا هدى.
يكرمك يا حاج ربنا يبارك.
طيب جزاكم الله خير السلام عليكم يا اخت الاء
السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي جزاكم الله خيرا آه، وتحية إلى وليدنا الجليل الشيخ أحمد فريد آه، وتحية إلى داعية الشباب آه، الشيخ حازم شومان يعني جزيتم الفردوس على هذه الحلقة التي تأخذنا من معترك السياسة الذي سئمناه يعني ابتداء يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الراحة متى تجدها قال في الجنة آه، فندائي إلى المسلمين جميعا أقول لهم أخلصوا تخلصوا أخلصوا النية لله عز وجل في كل شيء تخلصوا من الهوى ومن الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء فليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق آه، في يوم من الأيام جاء أحد الناس إلى سفيان الثوري مريض بمرض القلب وقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض القلب فصف لي دواء قال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وكل وضع كل هذا في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتنضمد بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله يعني أسأل الله عز وجل أن بارك يشفي الله مرض فيك.
قلوبنا شكرا آه، الله لك ثانيا يعني آه، مش هطول آه، يعني ينبغي على كل مسلم يعني أن ينزل عدة منازل قبل حلول شهر رمضان علينا يعني حتى نخرج من الشهر بالغاية التي قال الله عز وجل في كتابه لعلكم تتقون وأول هذه المنازل يعني منزلة الفرح بالله عز وجل آه، فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثانيا يعني أن ننقب عن فضائل وبركات هذا الشهر الكريم ثالثا الهمة العالية في الطاعة والهمة كالهم والناس تتفاوت في الهموم بقدر تفاوت الهمم والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رابعا منزلة المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وخامسا منزلة الفرار إلى الله عز وجل فمن خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا ما شاء الله.
إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل رب.
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم شكر الله لك وبارك الله فيك ان شاء الله انت عندكم جمهور عالي يعني.
لا لا ما شاء الله يعني الاخت ناس ما الاء شاء الله دي ده معودانا دائما والاخ عماد ومجموعه كده هم دول يعني ضيوف ثابتين يعني السلام عليكم يا ام ممدوح ازي حضرتك يا شيخ سلام الله يحفظك يبارك فيك بارك الله فيك فينا فيكم يا رب الله وشيخ يكرمك.
حازم ثمان الله وشيخنا العظيم يا رب الله يكرمك دكتور احمد فريد كل عام وانتم اتفضل.
بخير نعم يا رب انا يا شيخ سلامه بدعو لمصر ان يرزقنا ان شاء الله بحاكم عادل يا رب بإذن إن شاء الله.
ان شاء الله وياخد بايد يا الشعب رب.
كله باذن الله يا رب. ان شاء تعالى الله ان شاء الله وكنت طلبت منك يا شيخ سلامه ان ربنا يكتب لي عمره يا رب ان شاء يا رب الله يا شيخ سلامه نفسي اطلع عمره يا رب ان شاء اكتبها لي الله في شهر اول يوم في رجب النهارده بطلبها من المسلمين جميعا يا رب يا شيخ سلام انا طلبتها منك قبل كده كتير يا رب ربنا يكتبها يا رب اكتب له عمره يا رب يا شيخ سلام يا رب انت عارف ان انا ما حدش بيعني وانا قاعده لوحدي وانت عارفني يا شيخ سلام انا مش واخد بالي والله بس انا ام ممدوح يا شيخ سلام ايوه اللي طلبتك كتير وبشكلك من اولادي اه نعم ربنا آه.
يكرمك طلبت ربنا منك عمره اللي ربنا يكتب له عمره ربنا يهدي لك اولادك يا رب يا رب يهدي يصلح لك للناس حالهم.
جميعا يا رب ربنا يصلح حالهم يا رب يا رب ادعي لي يكتب له عمره يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يهدي لك اولادك ويجعلهم برلينا بك ان شاء الله السلام عليكم الاخت سوزان السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا
ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله تفضلي ازي حضرتك دكتور حازم اهلا اهلا ازيك يا اختي ربنا يسددك ازي يا حضرتك رب يا استاذ آه، احمد فريد الله يبارك فيك يا أحمد.
جزاكم الله خيرا الله يحفظك بارك الله فيك اتفضلي
آه، انا بس بتصل بس على حضرتك على حاجة اتفضلي يا فندم آه، دلوقتي لما يكون اخويا بيعمل معصية معينة كبيرة من الكبائر مم.
آه، وانا نصحته اكتر من مرة بانه يتوب ما فيش في الاخر هجرني ما بيكلمنيش مم. نعم فانا لما اهجره حرام عليا يعني طيب.
هو خلاص يعني انا في انا في نظره دلوقتي ان انا يعني انسانه مش كويسه ان انا نصحت مم. طيب إن شاء الله سنجيبك بإذن الله تبارك وتعالى شكر الله لك آه، نستأذن حضراتكم بس في فاصل قصير وسريع ونعود مرة أخرى بعد هذا الفاصل فتابعونا إن شاء الله الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه
حتى نعمر في بلدنا حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا سينا كولا أردنا العمل أردنا الإعمار أردنا أن نكون الأفضل سينا كولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية سينا كولا مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية سينا كولا صناعة وطنية بأيد مصرية سينا كولا انسى النكرتشون
أيها المسلمون قدموا أي شيء تستطيعونه لإخوانكم في سوريا الجريحة من لم يستطع أن يساهم لنصرة إخوانه فهو معذور لكن من استطاع أن يقدم اليوم أي شيء فسيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى إن قصر في تقديم هذا الشيء هيا ساهم لنصرة هؤلاء المستضعفين ولو بجنيه واحد ساهم مع إخوانك الأفاضل في لجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء سوريا تحتاج الكثير تحتاج إلى المال تحتاج إلى الدواء, إلى الدواء. تحتاج إلى المأوى الأطفال هناك يحتاجون إلى كل شيء بأموال بدراهم بجنيهات بسيطة نكون قد جاهدنا بأموالنا فلنتق الله عز وجل ولنغيث إخواننا مع لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء المصرية وهي ثقة إن شاء الله
بحر من الأمل والخير على قناة الناس شاشة تأخذك للجنة خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب الله تتعب مش تعب الجسم تتعب تعب العقل والفكر ما ينامش الليل ها ما ينامش الليل اه وتقعد تفكر وتعمل مش عارف لا آه.
اتعب يعرق اه خلاص كده آه.
فان انت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا الله وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك الله.
وكنت عندي مذموما يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك يا ابن آدم أنا لن لم أنسى من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد لأني لم أطلبك بعمل غد الله
صوتي يكون لرئيس ما يكونش احتك بالنظام السابق خالص رئيس مدني شاب من الناس اللي عملوا الثوره معبر عن اهداف ثوره 25 يناير يعبر عننا ويعبر عن راينا يراعي الناس الغلابه يقضي على البلطجه ويحافظ على شعبه اللي هو يكون حاسس بالشعب يعني
الرئيس اللي هيحط برنامج واقعي ويكون صادق فيه مرشح يحس بينا ومرشح كان فقير زينا يتقي الله ما وعدناش وعود كدابه يحسسنا بامان يتيح فرص عمل لناس كتير لننظف الزباله دي عايزين نختار الناس اللي هي تريح الناس اللي تمشي في الشارع تبقى ماشيه مطمئنه الرئيس اللي يمسك يوفر الكلام ده كله للبلد
صوتي للي هيحس ان هو عايز يخدم البلد بجد يهمه مصلحة البلد ما يهموش الكرسي ما يهموش السلطة يكون عنده مبدا وضمير يكون انسان قوي الراجل اللي يعرف ربنا يحس بالفقير يكون راجل صادق مش كذاب وعايشنا في معيشه حلوه غير العيشه اللي كنا عايشينها ويخلي باله من الناس والشعب المصري الجمهور
للفلول القديمة عايزين حياتنا كريمة صوتي لعهد الطهارة أبدا ما هوش للتجارة لا صوتك أمانة والأمانة مش كلام لا للفلول مجلس أمناء الثورة
هي مصر ما تستاهلش تحبها مصر بلادي ده الأنبياء قعدوا هنا على أرضها اديها صوتك وعيون تقول بك صوتك أمانة والأمانة مش كلام لن أبيع صوتي مجلس أمناء الثورة
مش مهم هو مين المهم يكون أمين قلبه فيه إيمان ودين يفرح القلب الحزين صوتك أمانة والأمانة مش كلام انتخبوا الأصلح مجلس أمناء الثورة
أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا إليكم مرة أخرى آه، كان معنا اتصالات قبل الفاصل كانت الحاجة هدى آه، دكتور أحمد كانت بتقول إن أختها يعني في قطيعة بينها وبين أختها آه، وإن أختها هي المتعمدة قطيعتها يعني فهي تعمل إيه يعني في وده تقريبا شبيه برضه شبيه بالأولاني، بالسؤال بتاع الأخت اللي كانت بتقول إن هي بتنصح أخوها نعم فقرر انه يقاطعها بقى طالما يعني بتنصحه فيعني هذا المرض متفشي بشكل كبير جدا قطيعة الرحم ف واحنا بنتكلم عن رمضان ويعني هذا هذه الطاعات في رمضان وكيف نغتنم هذه الطاعات أعتقد أن احنا بحاجة شديدة جدا جدا إلى ال- ال- الوحدة والاعتصام دي من والترابط الاستعداد لرمضان برضه نعم، ان صحيح.
الواحد لو في رحم مثلا آه، واحد زعلان من اخته او اخته زعلانه من آه، اخت زعلانه من اخوها المفروض نبادر يعني نعم.
آه، خيرهم الذي يبدا بالسلام وان المقاطعه المستمره دي ما تكونش على امر دنيوي مم.
آه، تكون على امر اخروي واحد مبتدع مصر على البدعه واحد مصر على المعصيه على الكبيره و- مم.
فهو مقاطعه عشان كبيره ولكن لو في خلافات دنيويه مثلا على ارض على مشاكل على كده المفروض ما تستمرش يعني وخيرهم الذي يبدا بالسلام فاحنا بنناشد يعني ال- ي- يعني اي متقاطعين او آه، يعني ارحام بينها شحناء ان هم يتواصلوا ده بقى من من جمله الاستعداد لرمضان طيب ماذا أفعل إذا كنت أنا حريص على أن أنا أصل أخي وأختي وهو حريص أن هو آه، يقطعني ما فيبقى هو واحد شكل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال نعم، قال صلى ان الله لي عليه وسلم.
ارحام اصلهم ويقطعوني مم.
فقال ان كان كما تقول فكانما تسفهم المل نعم المل هو التراب او الت- او الر- الرمل الرمال.
او طاب الحر مم.
يعني فهو ال- انت كسبان برضو انت بتصلهم وهم بيقطعوك و- وليس الواصل مكافئ الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها يعني حضرتك تقول إن استمر إحنا على من عامل الوصال.
ربنا سبحانه وتعالى ما نعملش اه يعني انت بتت... يعني انت مامور بصله الرحم مم.
آه، فننصح الأخت اللي هي ب- بتشتكي من أخوها وإن هي مقاطعة أخوها ي- يعني ال- ال- سبيل المقاطعة كمان على المعاصي دلوقتي صعب لأن الفتن كثيرة وإن لو أخوها بيقف معصية معينة وهي لو قطعته يعني هي لو تلطفت معه ولو نوعت له أساليب الدعوة والنصح لعل هو ما انتصحش اليوم ممكن ينتصح غدا ممكن ي- يرجع ممكن يحصل له ظرف أو أو شيء يجعله ي- ي- يعني يرجع يعني ف- فمش شرط ان هو ما رجعش النهارده ان انا قاطعه يعني فانا بنصح برضو الاخت ان هي ايه تحاول مع اخيها مره ثانيه إيه، تدي له رساله تدي له شريط سي دي تقول له مثلا اسمع برنامج الفلاني مثلا لبعض الشيوخ اللي يعني عارفينهم.
هو واضح ان هي لو كلمته بعد كده ممكن يضربها يعني ما بيشغل كده هو قاطعها خلاص لو لا ما كلمته.
اظنيش يعني مش ناس لا.
المسلمين يعني ب- ايه مش بالقسوه دي يعني آه.
يعني واحد بيبقى زعلان منك جدا ولو قلت له كلمه حلوه هيلين خالص إذا يعني.
الذي صحيح.
إذا آه.
الفجائية آه.
بينك وبين بعض آه، كأنه ولي حميد ولي حميد مش يعني ولي إذا بس.
يعني يعني مفاجأة يعني ده نعم.
هو ده بكلمة طيبة انقلب اه نعم طب انا استاذن حضراتكم عشان معانا اخونا الحبيب الشيخ محمود المصري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب الله آه، يكرمك.
السلامة الله يبارك فيك يا شيخ آه، محمود.
صاحب الوجه الجميل المشرق يحفظك، ربنا بارك الله فيك.
يحفظك ويزيد وجهك إشراقا وجمالا عزكم الله يا سيدي بارك ربنا الله فيك يعزك ويحفظك يا رب العالمين الله يحفظك كيف أستاذنا حالك؟
الحبيب وأخي الكبير والحبيب وصديق يكرمك.
الروح دكتور أحمد فريد جزاك ربنا الله خير.
يحفظه ويعلي قدره دنيا كان وآخرة يا نفسنا رب تكون معانا العالمين.
النهارده والله يا وأخي شيخ الحبيب.
محمود يعني الله يخليك يا دكتور أحمد الله يكرمك واخي الحبيب ال- الغالي الدكتور حازم شومان آه، الداعيه الجميل المبدع آه، المؤثر الله ربنا يبارك في حضرتك يا يحفظكم شيخنا.
جميعا جزاك الله خير وشفاك الله وعافاك الله يخليك يا دكتور ربنا حازم يبارك فيك ربنا يشفي حضرتك ويشفي عينين حضرتك ورئتك و... و- ويعافيك في بدنك يا رب امين يا رب اللهم العالمين اللهم آمين.
آه، يعني الواحد في قمه سعادته طبعا للجلسه الجميله الطيبه دي ربنا يبارك ربنا يبارك فيك شيخ محمود آه، نسميها ليله العرس نعم صحيح شيخ محمود احنا اتفضل.
طبعا اتفضل.
كنا يعني كان كنا في غايه كنا هنكون في غايه السعاده لو انت شرفتنا طبعا بالوجود لكن واضح ان انت آه، ظروفك الصحيه منعتك عن هذا نسال الله تعالى ان ربنا والله يا شيخ سلام انا يتم كنت عليك فعلا الشفاء جيت والعافيه وربنا يحفظك لكن قدر الله ما شاء فعل جاني نزيف في عينيا الشمال في جزاك الله الملتحمة.
وعافيك يا حبيبي فمش قادر آه، يعني اشوف بقى كويس ف انت عينيك غالية عندنا خالص يا شيخ احنا والله شفاك الله وعافاك الله يبارك لكن فيك.
آه، على الاقل لا تمنعنا من نصائحك الطيبه نستعد وخاصه للرمضان.
واحنا آه، داخلين آه، في بنستقبل اول يوم في رجب اليوم وبعد كده عندنا شهر شعبان وشهر رمضان نعم.
وهذه الليله ايضا لانها ليله فارقه في تاريخ مصر نعم.
وبالتالي في تاريخ العالم الاسلامي ككل فما هي النصائح التي توجهها الى محبيك يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم آه، اخي الحبيب انا اسف طبعا أنا اقتطع وقتكم الغالي الجميل لا دوت أبدا، و- اتفضل.
واحرم الجمهور من كلامكم الله الجميل يكرمك الطيب احنا سعداء ربنا بيك يحفظك ربنا يبارك فيك الحقيقة يعني آه، بداية آه، عايز أقول إن كان آه، بعض أهل العلم يقول إن إن رمضان بين الشهور شهور السنة 12 شهر نعم فشهر رمضان بين الشهور زي سيدنا يوسف عليه السلام بين إخواته لأن هو إخواته برضه كان 12 مم.
فغلاوة شهر رمضان في قلب المؤمن يعني تشبه غلاوة سيدنا يوسف إلى قلب سيدنا يعقوب عليه السلام ما شاء الله آه، ولذلك لما حرم سيدنا يعقوب من سيدنا يوسف 40 سنة 40 سنة وسيدنا يوسف طبعا أصبح عزيز مصر و- وراح له إخوته لما حصل جدب في في أرض فلسطين وراح هناك عشان آه، الشاهد أنه لما تعرف يوسف عليه السلام على إخوته وعرف ان ابوه قد فقد بصره بسبب آه، آه، كثره بكائي وحزني على فراق سيدنا يوسف عليه السلام فسيدنا يوسف ساعتها قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين شوف لفظ الآية بقى يعني بيقول لي بعدها قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون سيدنا يعقوب كان في شمال فلسطين وسيدنا يوسف كان في مصر وما بينهم حوالي تسع ليالي بالإبل بالجمال كده تسع ليالي عقبال ما يوصل من مصر إلى فلسطين مجرد ما فصلت العير مجرد بس ما خرجت من حدود مصر يسر المولى عز وجل ان سيدنا يعقوب من شدة شوقه ربنا يسر له وسخر له آه، آه، آه، يعني الريح انها تحمل له رائحة قميص يوسف فشمها وهو في فلسطين نعم شوف تخيل فعايز اقول لو ان الانسان صدق في شوقه لشهر رمضان كان يشم ريحة شهر رمضان وري- وريحة ليلة القدر من يوم واحد رجب ما شاء الله فمحتاجه المساله محتاجه صدق آه، مع الله سبحانه وتعالى انا انا انا بحب شهر رمضان وقبل ما ابص لشهر رمضان وليله القدر انا قبل اي شيء انا بحب ربنا وعايز نعم.
ربنا يرضى عني ورضا ربنا عندي اغلى عندي من ليله القدر ومن رمضان ومن الله.
غفران الذنوب ومن كل شيء المهم ان ربنا يرضى عنه وده غايه المنى بالنسبه للانسان ان ربنا يرضى عنه لو لانه لو رضي عنه هيسعده دنيا واخره الحاجه الثانيه انا عايز اقولها مش طول على حضراتكم ان ان ان شايف ان الليله دي لابد ان توجه رساله لكل اهل مصر عايز اقول لاخواني واحبابي و- وابائي وامهاتي وابنائي وبناتي عايزين نخلي الليله دي ليله اللجوء لربنا سبحانه وتعالى ان احنا دي لحظه فاصله في حياه مصر ان احنا طبعا كنا بنتمنى و- وزي ما اختنا الفاضله اتصلت واخي الفاضل اتصل بعدها وقال كنا نتمنى فعلا ان احنا نتوحد على صوت مرشح واحد حقيقه يعني كنت بشبه الحته ديت بحاجه كده جت في نفسي ان ان مصر دي بنتنا اللي اتخطفت مننا 50 سنه مش عايز اقول 30 سنه فلما رجعت لحضننا وحبينا نجوزها ونفرح بيها فوجئنا ان المعازيم والعيله اتقسموا نصين نص قال هنقيم الفرح في المكان دوت والنص التاني قال هنقيم الفرح في المكان التاني مع ان كنا نتمنى ان يكون فرح واحد حقيقي الله.
والله حقيقي كان نفسنا الفرحه دي تكتمل بان احنا كلنا نتفق على مرشح واحد وكلنا نبقى فعلا خدامين تراب مصر واحنا خدامين تراب مصر حتى لو لو نتفق على مرشح واحد نعم.
لكن في الوقت ده كنت انا واخويا الشيخ سلامه واخويا الدكتور احمد واخويا الدكتور حازم وكل مشايخ مصر كلها نطلع وراه في كل مكان والله نحفى وراه في كل مكان عشان نقول للناس هو ده اللي احنا بنقدمه لمصر علشان ربنا يكرمه ويحمل الرايه وزي ما حضرتك ت- تفضلت من شويه ان هو فعلا ان هو تكليف وليس تشريفا يعني المساله مساله مسؤوليه كبيره ربنا يعينه اللي هيحمل الحمل الكبير ده لكن كنا نتمنى طبعا لكن آه، اذ لم يتحقق او اذ لم تتحقق هذه الامنيه فما علينا ان احنا الا ان احنا ن- يعني نخلص النيه لله سبحانه وتعالى ونخلي الليله ليله اللجء الى الله نقوم نصلي ركعتين قيام ليل ونذكر ربنا ونستغفر ونصلي على النبي وندعي في الثلث الاخير ان ربنا سبحانه وتعالى يتمم الانتخابات دي على خير وان ربنا يولي على هذا البلد من يصلح فيها ومن ياخذ بايدي الناس الى كل خير والى اقامه شرع المولى عز وجل في الارض نعم اسف على الاطاله لا، لا، أبداً يا يبارك حبيبي.
فيكم ربنا يبارك ويسعد فيك.
لكم دنيا واخره جزاك الله جزاك خيرا الله خيرا.
شكر الله جزاك لك يا الله شيخ خيرا.
محمود وبارك شفاك الله فيك الله وعافاك.
شفاك الله وعافاك.
جزاك الله خير.
آه، يعني عودة بقى إلى مسألة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لكن في الحقيقة آه، يعني أنا عايز أنطلق من ال- إجابة الدكتور أحمد على سؤال السائلة وإن أخوها عاق آه، صح، أو عاصي الله عز وجل وبتنصحه وهو بيزداد سوء يعني في الحقيقة الموضوع هنا له شقين الشق الأول وهو آه، كيف نتعامل مع العصاة بشكل عام وده قضية فأعتقد أن هي تحتاج إلى فقه فقه للتعامل مع العصاة والمذنبين لأن أنا في تقديري وبرضه من احتكاكي لبعض الناس اللي هم يعني نسأل الله تعالى لهم الهداية بيبقى هو إنسان مريض يعني وأشد أنواع المرض هو مرض القلب والعياذ بالله آه، فإذا كان مريض مرض عضوي بالتأكيد كلنا هنقف جنبيه وهنصر على راحته وهنعالجه وننظف له هدومه وننظف له ثيابه وننظف له فرشته وممكن نقرب ننظفه فيزقنا بإيديه ويشتمنا كمان ومع ذلك هنستحمله لأنه يعني مريض هنعمل له إيه وبالتالي هل يا ترى آه، اللي هو مريض مرض أخطر من مرض العضو وهو مرض القلب مم.
والبعد عن الله سبحانه وتعالى أليس من باب أولى أن احنا نتحمله حتى وإن أساء لأن احنا بنبتغي الأجر والثواب لله سبحانه وتعالى فكيف يتعامل المحبون لله عز وجل مع العاصون لله مع العاصين لله عز وجل سبحان الله يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ال- يعني حضرتك القضيه دي قضيه خطيره جدا وقضيه لو احنا فقهناها آه، المجتمع كله هيتغير مم.
يعني شوف حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قال له صاحبه وهو يحاوره مش قال له مثلا آه، المؤمن وهو يحاوره صاحبه يعني ال- لازم يبقى في جسر علاقه اجتماعيه وجسر تواصل اجتماعي عشان كلام الدعوه يعبر عليه لازم بعدها قال له صاحبه تاني وهو يحاوره لازم يبقى في الجسر ده موجود أيضا يا أبتي لما تعبد ما لا يسيء يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع مش ولا يبصر إذ قال لهم أخوهم هود يعني إيه أخوهم هو مش مش قضية الأخ ده بيخاف أنا خايف عليك أنا حريص عليك أنا أنا مش عارف أنام النبي عليه الصلاة والسلام كان لصدره أزيز كأزيز المرشل في قيام الليل صدره بيغلي من شدة الهم يا جماعة العصاة دول ممكن يق- هو ما فيش حاجه اسمها العصاه والطائعين يعني ما هو يعني في يعني ايه ناس بتعصي وتتوب وناس بتعصي وما بتتوبش هو ده الفرق انما هو كله عاصي ولكن الفرق ايه واحد عنده فكره توبه واحد ما- يعني بيسوف وكان امره فرطه بعض السلف قال وكان امره تسويفه يعني بيأجل يعني فانا لازم انا أنا- يعني الع- يعني العاصي ده ممكن يكون جوه قلبه خير اكتر من دي ألف مره مليون مره مجرد ان الخير ده هيتفجر هو هيعمل في دين ربنا اضعاف اضعاف انا لازم اتعامل معاه برحمه يعني لا انسى لما اول ما اتخرجنا من الكليه فكنا في سنه امتياز بيعلمونا بطريقه ايه يعني للاسف يعني في مصر يعني بنتعلم بطريقه ارميه في البحر وهو يعوم حطهم في المستشفيات بقى وايه وهم يتعلموا بقى ايه من العيانين يعني فكان دخل إيه، يعني شوف فاكر عيان دخل وهو هايج جدا وبس في صحته وتمام ومفتح وكل حاجه ويشتم في الممرضات ويضرب في الناس و... فبنسال بقى الاكبر مننا ده ايه ده قالوا ده غيبوبه غيبوبه ازاي يا جماعه الغيبوبه ده نايم جايبينه على بتاعه نايم قالوا لا ده دي غيبوبه كبديه يعني ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين جميعا هي بتبقى كده ممكن يبقى راجل مثلا بس هي نوع الغيبوبه دي كده ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا يعني فالواحد حس ان اللي بيعصي ربنا هو عامل زي ده يعني زي ما حضرتك بتقول هو في غيبوبه هو مش داري هو مش عارف هو بيعمل ايه هو محتاج حد يفوقه هو محتاج حد يوقظه هو محتاج حد يمدله ايده برضه احيانا بنتعامل مع العصابه بطريقه واحد بيغرق في بير واحد واقف على شط البير انت هتروح في داهيه انت هتضيع يا عم انا عارف ان انا ضايع مديلي ايدك انا ما قلتش عايز كلام الوقت انا عايز ماده ايد تنقذني من اللي انا فيه نعم عايزين ننزل للناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ده هم بيشتموا النبي بيها ودي اقوى سر قوه للنبي عليه الصلاه والسلام نعم.
اكتر حاجه نشرت الدعوه يعني الواحد بيجربها في ندوات ال- الجامعات انزل بعمل جوله قبل الندوه وجوله بعد الندوه يعني الندوه بتبقى خلاص في المدرج او في المكان اللي هي فيه قبل الندوه انزل الف على شلل الشباب يعني شلل الشباب طبعا انا مش بقول ان الشباب بقى يروحوا للشلل اولاد وبنات بس انا بالنسبه لي انا انا رايح اكلم الكل اصلا كده كده يعني وبغض البصر وكل حاجه واروح واضحك مع الناس واجيب الناس والله العظيم بتدخل يعني يعني بقى احيانا مثلا ايه إيه، بنات او شباب او نوعيه اللي هو لا تتخيل ان ده ممكن يدخل درس ديني هو مجرد انه عايز يطمن انه لو دخل جوه مش هيتشتم انه لو ان ايه لو دخلت جوه مش هتتريق عليها قدام الناس انه لو دخل جوه مش هتحسسه ان هو رايح آه، صحيح.
رايح جهنم انك تضحك ان احنا نرحم الناس ان احنا مم.
نضحك مع الناس ائذن لي في الزنا واحد شاب جاي انا عايز ازني انا عايز الحد بتاع ربنا ده انا استثنى منه كل الصحابه قالوا ايه ما ما ما ده يعني ابعد ابعد اسم معناه ابعد النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ادنه قرب الكل قال ابعد النبي عليه الصلاه والسلام قال قرب النبي عليه الصلاه والسلام وضع ايده على صدره والنبي اتعامل معاه تعامل ودي وتعامل محب تعامل حبيب عليه الصلاه والسلام الراجل فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثه نفسه بالزنا بعد هذا الحل مشكله الشباب والله ما هو ما هي مشكله كبيره حل مشكله الشباب رقم واحد ان احنا ننزل لهم مش نكلم شباب روتانا وميلودي من على شاشات القنوات الفضائيه الاسلاميه هو مش هيتفرج على شاشات القنوات الاسلاميه هننزل له في المكان اللي هو فيه هننزل له بالحب وبالرحمه وبالابتسامه نحضنه ونبوس راسه وندعي له ونسنده وما نيأسش منه حتى لو ما اتكلمش او حتى لو ما استجابش والله العظيم لو عشر الدعاء عملوا كده لمصر كلها تتغير لو شباب ال- الامه كلهم هيتغيروا ونعظوا يعني وقل لهم في انفسهم قولا بليغا الدنيا كلها تتغير نعم يعني اذا احنا ما نستناش لما هو يطلع لنا لان هو مش هيطلع احنا لازم انا اللي انزل له بالكلمه الطيبه بالنصيحه الحسنه بال- باي وسيله من الوسائل ان انا اصبر عليه على الاقل لان مشكله المشاكل الان ان النصيحه قد توجه من الاخت لاخيها او من الزوجه لزوجها ك- كالامر العسكري او آه، مدرس واقف قدام منه تلميذ انت بتعملش كذا انت بتصليش انت في منك يحاوره، لله.
مفيش صاحبه انت- بتاعت الأول.
بالظبط انت يعني وهكذا فيعني ده برضه بيخلينا نرجع بقى للشق الثاني من السؤال وهو يعني اذا اقبلت ايام رمضان ايام رجب واحنا بنستعد من خلالها ان شاء الله عز وجل الى آه، يعني جني الحصاد ان شاء الله عز وجل في رمضان فاذا كنا من نصيحه توجه الى الحرص على التوبه في هذه الايام بالتحديد واغتنام هذه الايام في توبه قويه ونصوح لله تبارك وتعالى
هو انا ليا بس ايه آه، كان في تعليق بالنسبه لكلام الشيخ حازم يعني هو انا كنت اشرت اليه قبل ذلك يعني قلت ان الوقت ده مش وقت المقاطعه ليه لان الفتن كثيره جدا ابواب الشر كثيره جدا مفتوحه عنده النت والدش والشوارع وال ولا يجوز حضرتك ف- فالواحد لو قطع لو قطعت العاصي هي زي الاب مثلا لو ابنه انحرف شويه ما يطردوش من البيت هيطردوا من البيت بتوع المخدرات هيحتضنوه ويقولوا ده ابوك ده مفتري وكذا و... وبعد ما هو منحرف مثلا 30 40% هينحرف 100% هي... فلازم نصبر عليه ولازم نعتبره مريض ونعالجه آه، بالنسبة لاستقبال آه، رمضان واستعداد لرمضان أنا ليا استدلال كده يعني خطر بذهني الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أدلج يعني بكر بالخروج مم.
حتى خرج من آخر الليل فبرضو احنا لو صورنا ان احنا ايه رمضان ده زي ما اخت من الاخوات اشارت ان ايه ان ثمرته التقوى وده فعلا لعلكم تتقون ال ال و- ف- ف- فالثمرة في آخر رمضان نحن نصل إلى إيه التقوى فلو بدأت أنت من من من أول رمضان مش ه مش هتصل فمن خاف أدلج يعني بكر بال فإحنا عايزين نبكر بالإيه بالاستعداد يعني إن إحنا نبدأ ندلج من رجب اه ادلاج من من رجب من أ- من, من اول رجب نبدا نستعد آه طبعا التوبه ي- يعني التوبه عباده من احب العبادات الى الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين و- وال و- وان احنا فتح باب التوبه بيان ان باب التوبه ده باب مفتوح لكل الناس يعني مثلا لو كان هناك إنسان مصر على كبيرة من الكبائر وقد يشاهدنا الآن أو أي أحد يعني ينقل إليه هذا الكلام هل له من توبة إذا تاب يتوب الله تعالى عليه؟
هو طبعا يعني باب التوبة يعني فتح لل- للمنافق وفتح للعاصي وفتح للكافر آه للمنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما آه لل- للمسرف على نفسه وكلمة مسرف على نفسه يعني مفتوحة يعني زنى وسرق وشرب الخمر وفعل كل الموبقات قل يا عبادي الذين آه.
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من تقنطوا رحمة الله يأخذ الذنوب جميعا يعني مع التوبة ال- ال- أهل الكتاب آه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه آه، يعني حتى ال- الله عز وجل خاطب المؤمنين خاطب الصحابة الإيمان والهجرة والجهاد والصبر أمرهم بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم.
فده باب عظيم يعني فتح من أجل و- ودعا الله عز وجل الناس جميعا للولوج من هذا ال- من هذا الباب ف- فهذا الباب مفتوح يغلق لكل عبد ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر نعم.
الغرغره الايه الحشرجه حشرجه الموت وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان والذين يموتون هم كفار فالباب مفتوح للانسان مهما اسرف على نفسه يقدر يرجع نعم.
م- مهما فعل من المعاصي برضه يقدر يرجع ما دام ما وصلش للايه للحشرجه الايه الموت وأيضا بيغلق في باب الناس جميعا عند طلوع الشمس من مغربها إن الله آه، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ده بقى بيغلق باب التوبة أمام الناس جميعا ولا ينفع نفسا آه، إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ف- فإحنا بالنسبة لنا الشمس لسه ما طلعتش وما وصلناش للغرغرة وكما يقولون بقية عمر المؤمن لا قيمة لها يعني يعني مفيش حاجة تساويها ليه لأن هو ممكن ي- يعني يصلح الماضي بتوبة و- ويصلح الحاضر بطاعة و- ويعزم على الاستمرار على طاعة الله عز وجل في الإيه في ال- في المستقبل نعم يعني مما لا شك فيه يا دكتور حازم أن مسألة التوبة وباب التوبة مف- مفتوح دائما آه، وأنا يحضرني في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى وهي آية في الحقيقة دايما أقف معاها طويلا الله والله وأعيش معاها وأحس إن أنا يعني لازم ناخد بالنا منها قوي والله يريد أن يتوب عليكم إيه ده سبحان الله يعني طيب يعني إيه أمال فين المشكلة يعني كل حاجة جاهزة والله يريد أن يتوب عليكم يعني في فرق بين ي- هو يقبل التوبة وبين يريد أن ده يتوب ده ده كمان ده, ده يعني سبحانك يا رب يعني الآية يعني هو المعنى ده مهم جدا ان احنا نلتفت اليه لما نحط جنب المعنى ده آه، حديث صحيح طبعا آه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم ل- إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ال- عايزين يعني نتأكد آه، لما كان أحد الناس بيتكلم أمام آه، يعني آه، إذا صحت الرواية يعني أمام ربيعة العدوية فبيقول يعني آه، من لزم طرق الباب يوشك أن يفتح له فقالت له ويحك ومن أدراك ومن قال لك أن الباب قد أغلق هو يعني مش لازم هو تخبط مفتوح هو الباب مفتوح أنت بس قرب اوصل بس لحد خش.
هناك فهذا ال- المعنى احنا محتاجين احنا نستصحبه حقيقة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا أن الله يحب التوابين آه، آه، المعنى ده احنا محتاجينه لطلبة الجامعات يتكلموا مع زمايلهم بهذه آه، آه، الرقة وبهذه العذوبة بدون عنف بدون غلظة بدون قسوة آه، وقد يكون هذا العاصي الآن لما يتوب إن شاء الله يكون أفضل عند الله عز وجل آه، يعني من إنسان طول عمره تائب فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا فيعني آه، معنى ان احنا انا عايز بس قبل ان نختم اللقاء هذه من العده التي نستعد بها ان شاء الله تعالى لرمضان مساله التوبه ايضا موضوع الدعاء حقيقه وخاصه في هذه الليله والتضرع الى الله سبحانه وتعالى في الايام القادمه آه، آه، ونستصحب هذا المعنى ان شاء الله تبارك وتعالى آه، مع آه، رمضان وخاصه ان ايات رمضان في القرآن الكريم ختمت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هناك ارتباط وثيق بين الدعاء وبين هذه الأيام وبين الليلة دي بالتحديد فعايزين كده حضرتك يعني تحدثنا عن الدعاء آه، ثم آه، نختم بدعاء طيب الرقراق من فضيلة الدكتور أحمد إن شاء الله عز وجل لا أنا معلش في حاجة طيب، ماشي، دكتور حازم.
مش على الملأ يعني إن شاء الله بإذن الله هو يعني سبحان الله العظيم يعني يعني هو فعلا آه، يعني حضرتك كلمتنا رمضان لو نزلنا له Windows يعني عرفنا رمضان ايه بننزل Windows للكمبيوتر عشان يقدر يتعرف بقى آه. على ال CPU وعلى الماوس وعلى الكيبورد و... احنا عايزين ننزل Windows لرمضان نتعرف بيه ايه هو رمضان فمن ضمن ايات رمضان اللي ربنا عرفنا بيها ايه هو رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران واذا سالك عبادي عني فاني قريب ده شهر جاي يوصل الناس بربنا جاي يعلم الناس الصلة بالله سبحانه وتعالى الحديث اللي بتشد الواحد جدا حديث لما سيدنا إبراهيم دخل بزوجته سارة مصر وملك مصر الظالم خد مراته يعني أنا عايز أي حد منا يتخيل إن مراته آه آه آه يعني موقف ما يعني إيه اه موقف صعب جدا يعني سيدنا إبراهيم عمل إيه سيدنا إبراهيم ما عملش اعتصام كلام سياسي بقى في الآخر بقى سيدنا إبراهيم ما عملش مظاهرة يعني بغض النظر عن المظاهرات طول عمرها في مصر اصلا حرام قالوا سحران التظاهره طول عمر المظاهرات في مصر حرام ما ينفعش انها تتعمل فسيدنا ابراهيم ما عملش اعتصام ولا عمل مظاهره سيدنا ابراهيم فقام يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى فقام هو بيدعي جوه بره وهي بتدعي جوه وربنا يشيل ذلك الكافر ثلاث مرات يعني ثلاث معجزات ف آه، يعني انا لو اديتك دلوقتي او اي حد بيتفرج علينا لو اديت لكل واحد منهم دلوقتي 100000 جنيه جزء كبير من مشاكل كتير بنتفرج عليها هتتحل بس في جزء تاني مش هيتحل لكن المهم انت لو معاك خليتهم للكل يعني؟
مليون.
انت معاك للكل لا انا لا، ما معايا.
انا معيش ولا الواحد لو مليون هيتحل مشاكل اكبر بس هيفضل في جزء ما اتحلش نعم.
لو اخترعوا دواء لدم- لمرض مش موجود له علاج دلوقتي في جزء بس برضه جزء لا مش هيتحل في حاجه بقى هتحل كل حاجه اللي هي كلمه يا رب نعم فدعا ودعا ودعا سياسه النبي عليه الصلاه والسلام انا بس كنا عايزين يعني ن- يعني ن- مم. فعايزين حضرتك بقى يعني فيما تبقى من وقت قليل جدا آه نتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ونؤمن معك ان شاء الله طب مش حضرتك ال- لا لا اتفضل
اللهم لك الحمد كله اللهم لك الملك كله اللهم بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل ذنب فعلناه سرا جعلناك فيه أهون الناظرين إلينا ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل اللهم إنا نز... اللهم يا من تبسط يدك, يدك بالليل ليتوب مسيء النهار اللهم تب علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم إنا نشكو إليك أعينا غضيتها بنعمك ثم نظرت للحرام ونشكو إليك ألسنا غذيتها بنعمك ثم نطقت بالحرام اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اختر لمصر حاكما مسلما عدلا يقيم فينا شرعك يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار اللهم اختر لمصر حاكما يقيم فينا شرعك اللهم حكم فينا كتابك اللهم انصر دينك وأعز أولياءك وأذن لشرعك أن يسود يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واستعملنا يا رب ولا تستبدلنا واستعملنا لنصرة دينك في الأرض على الوجه الذي يرضيك عنا وفك كرب المكروبين وأد الديون عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شكر الله لكم وبارك الله فيكم وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة أن يجمعنا دائما على الخير وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع حبيبنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة.
أيها الأحبة في الله ثقوا في الله وأيقنوا تماما أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فلنتوكل على الله عز وجل ولنوقن أن الخير قادم وأن الخير بيد الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يبارك في مصر وأن يبارك في أهلها وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله